أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان حكاية النهاردة عن حسقيال وحسقيال نبي عظيم من أنبياء الله في العهد القديم واجه تحديات وتجارب كتير لكن أكبر التحديات اللي قابلته كان التحدي الخاص بمراته الحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في الفصل 24 من سفر حسقيال رجال الله العظماء الله بيعديهم في ظروف وامتحانات عشان يأهلهم للمهمات العظيمة اللي مكلفهم بيها ونشوف ازاي ده حصل في حياة حسقيال النبي اللي كان كاهن في بيت الله وبعد سقوط شعب بني إسرائيل في يد البابليين كان حسقيال هو النبي والمرشد للشعب وهو في الأسر البابليين كانوا شعب قاسي وعنيف ربنا استخدمه عشان يعاقب بني إسرائيل على ذنوبهم وخطاياهم وحكاية النهاردة بتبدأ قبل سبي شعب بني إسرائيل من أرضه بيومين تعالوا نسمع حسقيال وهو بيحكي لنا حكايته وتبدأ الحكاية بكلمات القائد البابلي
هدوء هدوء احنا جمعنا كبار العائلات هنا النهارده عشان يسمعوا اعلان مهم جدا خلال اليومين الجايين اللي يسمع اسمه هيسيب اورشليم ويروح لبابل نسيب اورشليم ازاي؟
واراضينا واملاكنا
طب واهلنا اللي في البلد وكل املاكنا معقوله؟
اللي احنا عملناه كل السنين اللي فاتت دي ممكن أبداً.
وحجر هدوء مش عايز اسمع صوت اما تسمعوا اساميكم تخرجوا من الهيكل في هدوء محدش يتكلم عشان كل الناس تسمع ارجعوا بيوتكم واجهزوا عشان الرحله طويله ممكن تاخدوا عائلاتكم او اي ممتلكات تقدروا تحملوها وتشيلوها معاكم على البهائم بتاعتكم لكن لو ماتت البهيمه هتضطروا تشيلوا الحاجه على كتافكم او تسيبوها في الطريق اللي, اللي سنه أكبر من خمسين سنة أو عيان أو بيعرج أو مجروح أو واحدة حامل خلاص مش هيسافر سكة طويلة والجو حر أي واحد مش هيقدر يكمل السكة أو تعب في النص هنسيبه آه، عيلة بنيامين عشير وإيليا علام يربعام يعقوب
أخيرا أخيرا رجعت البيت وشفت مراتي الجميلة
شكلك زي ما يكون شايل حمل الدنيا كلها على كتافك تعال اقعد حزقيال قولي ايه اللي حصل وخلاك متضايق كده
الأخبار مش كويسة وصلتني أخبار إنه هياخدوا الأسرة ها؟
كنت أتمنى إني أحميكي من الألم والتعب لكن للأسف لازم تيجي معايا بابل في خلال يومين هيكون معانا أسرة كتير تانيين لازم نجهز بسرعة وهناخد معانا الحاجات الضرورية الرحلة الرحلة هتبقى طويلة قوي ممكن تاخد أسابيع ناس كتير ممكن تموت في الطريق ومش هيقدر يكمل غير الناس العافية انت وأشير لازم تجهزوا أكل كتير عيش وجبنة وتين وزيت وسكر وسمك متجفف وأي أكل تاني ممكن ما يبصش والبهايم اللي بتمشي ممكن ناخدها معانا عشان ممكن نركبها أو ناكلها بعد كده محدش عارف السفرية دي سفرية صعبة وكلها كلها غم صلي كتير وجهزي أي حاجة يمكن نحتاجها في السفر طب وهيحصل ايه لبيتنا وهنقدر نرجع تاني هنا ولا لا ودعي كل حاجة أنا خايف ما نقدرش نشوف بلدنا أورشليم دي تاني انت فاكرني ايه انا ست بعشر رجاله يا حزقيال هقدر استحمل عشان انت معايا انا هقف جنبك ومش هكون حمل عليك
أنا ما انساش وقفتك جنبي وأنا بوصل رسالة ربنا لشعبه لما كان بيحذرهم ويوبخهم على ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم بيه وعبادة الأصنام انت اللي كنت بتوسيني وتخففي عني يا حزقيال انت بتخجلني لما بتقولي كده ايه الكلام ده يا راجل لا يا غالية انت فعلا كنت قنديلي وشمعتي في كل يوم حزين وكئيب كان بيعدي عليا اقول لك حاجة وانت جنبي بحس ان انا مش ناقصني حاجة رغم كل الظروف
حزقيال كفايه الكلام ده بيخجلني ما هو ده المطلوب لما بتخجلي كده وشك بيحمر وجمالك بيزيد
انا حذرتكم عصيان الامر جزاء الاعدام تعدي على اي عسكري من عساكر اعدام انت عسكري هات المذنب اليهودي ده هنا دلوقتي هتشوفوا بعينيكم اخرة اللي يكسر كلامي علقوا المذنب ده على خشبة بعد ما يتجلد لغاية ما الطيور تاكل لحمه شوفوه بقى وهو بيموت كده بالبطيء عشان يبقى عبرة عبرة لمن اعتبر وعايز افكركم كمان ان اي واحد هيحاول يهرب هناخد عشرة من نسواننا ورجالتي هيختصموهم قدام عينيكم يفضلوا يختصموا فيهم لغاية لما يموتوا فقد أعذر من أنذر الإمام عسكري منك له الإمام اللي يحصل أوامر ما عنديش غير التعذيب لغاية الموت يلا يلا كله يتحرك أسرع أسرع عسكري تو هو الباب
بعد الإعدام بدأت المجموعة تتحرك في ذهول ذهول كامل بقية اليوم كأنهم اتخرسوا كأن لسانهم اتقطع كل الأصوات سكتت بعد سماع صوت صراخ الراجل المسكين اللي أعدموه مشينا يجي أسابيع وكل يوم كانت الكسرة والحزن بيزيدوا أكتر كان عندنا عادة لما بنسمع إن حد مات من أهلنا إننا نقول مبارك انت يا رب الهنا ملك الكون القاضي الحقيقي اهو كنا متعودين نقول الكلام ده والصلوات دي في حاله الوفاه في الرحله المشؤومه دي كنا بنقول الجمله دي وبنعيد فيها طول اليوم وكل يوم وكل اليوم ما كانش مسموح لينا اننا ندفن الناس اللي بتموت كنا بنسيبهم للطيور والوحوش تاكلهم وكل ما يعدي الوقت كنت بشوف قد ايه الناس ممكن تتغير شفت ازاي رجاله رجاله كانوا محترمين بيتخانقوا على نعال الناس اللي بتموت وشفت ازاي قلوبهم بقت قاسيه والكره دب في قلوب الناس لكن في الاخر وصلنا وصلنا للبلاد اللي اخدتنا عبيد وعشنا فيها واشتغلنا لكن مر على السفر ده وقت طويل
حزقيال حزقيال استنى يا حزقيال انا بقالي وقت كبير ما شفتكش يا حزقيال طمني عليك عامل ايه يا إيل أهلا أهلا أهلا إزيك يا إيل أنا ومراتي كويسين وأنت عامل إيه؟ طمني عليك أنت وعيلتك كلنا كويسين وخصوصا من ساعة ما أصحاب الأرض سمحوا لنا إن الأرض اللي بنزرعها ناكل منها يا سلام الأرض دي مليانة بالخير والمحصول كان كتير قوي يا وكل الناس من شعبنا حالهم بقى كويس هنا خصوصا آخر عشر سنين أكيد مش زي ما كنا عايشين أحرار في أورشليم لكن بالنسبة للظروف دي إحنا أحوالنا أحسن كتير طب الحمد لله أنا نهار وليل بدعيلك ربنا يحسن إلينا في أرض غربتنا ويعولنا الظروف الصعبة دي يا إيل اللي بنمر بيها تقربنا من ربنا تاني ونتوب ونتوب يا أخويا عن معاصينا ونرجع تاني لربنا مش كده؟
طيب طيب خليني اقول لك بس بسرعه اللي انا عايز اقوله لك حاضر.
لازم ارجع بسرعه للشغل بنتي هتتجوز أول الشهر ومحتاجينك علشان تعمل المراسم ايوه وكمان بارة مرات يكين خلفت ولد امبارح ولازم الولد يتطهر بعد أسبوع هحاول أوصل لك بكرة علشان نرتب التفاصيل طيب سلام سلام يا ايل هستنى اشوفك بكره ها هستنى اشوفك سلام
احنا كنا عبيد في السبي لكن البابليين كانوا رجال اعمال شاطرين واذكياء كانوا عارفين انهم لما يخلونا نشتغل معاهم مزارعين ورعاه وتجار ثروتهم هتزيد وانهم يسمحوا لنا اننا نستمر نعبد الله بطريقتنا ساعد ان الجرايم والمشاكل تقل اه وده كان اسهل جدا في القرى الصغيره اللي كان فيها كهنه لاننا ككهنه يعني كنا متفرقين وفعلا بدأنا نسمع ونطيع كلام الله حتى حتى لو كان بالشكل في الطهارة في الأكل حاولنا نحافظ على الوصايا وتعليم الناموس صحيح ده ما كانش كفاية لكن لكن أهي بداية أنا بدأت أستقبل من الله الأوامر الخاصة بيا إني أوبخ الشعب وأدعي الناس للتوبة لكن للأسف كلامي مع الشعب ما كانش سهل وقلوبهم ما كانتش مفتوحة لكلام ربنا وقساوة قلوب الشعب كانت بتكسر قلبي وبتحزني وما كنتش باخد منهم غير غير التريقة والاستهزاء والرفض
تعال يا حزقيال أنا جهزت لك المية عشان تستحمى إيه، شكرا يا غالية ربنا يخليك ليا عارفة أنا كفاية عليا كده إني أشوفك قدامي أحس بالراحة على طول آه كنت هلاقي فين إنسانة زيك حنينة وطيبة تكون جنبي الوش اللي الوش السمح ده والعينين الجميلة دي كنت ازاي هقدر استحمل الرفض والقسوة اللي بشوفهم كل يوم من الناس لو ما كان ليش زوجة حنينة مستنياني في البيت زيك كل ده ربنا يخليك ليا أنت كمان يا سندي ده كفاية إحساس إنك موجود جنبي راجل وملو هدومك وأنا هعوز إيه أكتر من راجل مستتني ومقدرني ولسانه بينقط سكر زيك إيه؟ طب يلا يلا بلاش دلع الليل داخل علينا تعال ساعدك قبل البرد لا تعيا اهو انت كده يا ستي الواحد ما يعرفش يقول لك كلمتين حلوين هو يعني الحمام هيطير اقعدي خليني اقول لك الكلمتين اللي في قلبي اقعدي يوه
هو احنا لسه صغيرين يا حزقيال انا كبرت وعجزت الجمال للشباب اوعي تقولي كده ها اوعي تقولي كده طبعا اكيد انت مش زي زمان عارفه ليه عشان بقيتي اجمل انت كل يوم بتحلوي اكتر من اليوم اللي قبل إيه؟ طب يلا عشان الدنيا سقعت والكلام خد
يا إلهي الرحوم يا الله الحي الأبدي إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا رب اسمع صلاتي واسمعني وأنا بصرخ لك عشان خلاص شعبك لأني عارف يا رب إن عينيك شايفة كل طرقنا وكل خطواتنا قدام عينيك يا رب كل ذنوبنا ومعاصينا ورجانا الوحيد رجانا الوحيد في رحمتك الواسعة يا رب يا رب
اسمع يا ابن آدم اكتب الكلام اللي هقوله لك اكتب تاريخ اليوم اللي كلمتك فيه وصل كلامي بأمثال لشعب بني إسرائيل الشعب المتمرد وآدي معنى المثل اللي هقوله لك أورشليم مدينتكم المحبوبة اتدمرت والهيكل اتهد وتساوى بالأرض
أرجوك يا رب أرجوك يا رب ارحمنا كلامي ما فيهوش رجوع ولا عفو بعدلي انا ادين وجازي بكره تبلغ كلامي للشعب أنت إلهي وسيدي وإرادتك هتتنفذ لأنك فعلا كنت رحيم رحيم يا رب وبالك طويل على شعبك يا الله يا الله أنا هدي لك علامة ليك ولكل الشعب اللي بتوعظ له أنا هاخد منك الحاجة اللي بتسعدك مراتك ودي علامة عشان تعرف إن كلامي صادق ومش بيتغير ما تحزنش ما تخليش الناس تشوفك حزين حتى دموعك ما تنزلش من عينيك اتنهد في سكوت يا ابن آدم
في الليلة دي بعد ما مراتي نامت اتسحبت من السرير ومشيت بعيد عن البيت فضلت أبكي بصوت عالي الألم اللي كان جوايا كان أكتر بكتير من إن أتحمله المشاعر اللي جوايا كانت متلخبطة غضب وخوف وعار ووحدة وأنانية ومرارة كلها عمالة تزيد وتولع جوايا أنا خدمت الله بإخلاص ليه يا رب ليه ليه ليه, ليه؟ المرارة يومها كسرت قلبي وعقلي لما طلعت الشمس ما كنتش قادر انصب طولي وباخد نفسي بالعافية مش عارف منين جات لي القوة اللي خلتني أقوم واستجمع تفكيري وابدأ أنفذ أوامر الله الموضوع كان أكبر من قوتي لكن عملت اللي الله طلبه مني تعالوا تعالوا قربوا تعالوا اسمعوا الكلام اللي الله كلمني بيه الله قال لي اورشليم بقت مدينه مليانه دم ويا ويل ويل لمدينه الدم والموت بسبب خطيتكم وشركم هينزل غضب الله على أغلى حاجة عندكم هينزل غضب الله على الهيكل هيكل الرب اتدنس وبقى خراب خراب ارجعوا تاني ارجعوا تاني بكرة بكرة هقول لكم اللي سمعته من الرب ارجعوا تاني بكرة عشان أكلمكم بقية الكلام اللي سمعته من الرب طيب نيجي بقى بكره الصبح نشوف هيقولوا ايه تاني
حزقيال انت رجعت بسرعه ليه حصل حاجه ولا ايه
آه النهاردة قلت آه، عايز أرجع بدري شوية عشان آه، عشان أقضي اليوم معاك انا عندي شغل في البيت كتير لسه مخلصي ولو اليوم ضاع مش هتلاقي اكله كويسه تتعشى بيها لا ما تقوليش كده لا لا يا غالية الوقت معاكي مش ممكن يضيع لو سمحتي بس تعالي اقعدي جنبي تعالي اقعدي معايا شوية طب انت ما اكلتش حاجه من الصبح هروح اعمل لك حاجه تاكلها أنا مش عايز آكل تعالي اقعدي معايا تحت الشجرة اللي بره البيت أرجوك من فضلك اديني كم ساعة تاني أرجوك أرجوك أوه. ازاي ما اقدرش ابكي على مراتي مراتي اللي انت باركتني بيها واديتهاني
مش أنا اديتك القوة النهاردة الصبح مش أنا عارف كل احتياجاتك لما تنتهي التجربة دي يا ابن آدم مش هتتكلم تاني عن أورشليم لحد ما يجي شخص هربان من نار أورشليم ويبلغ الناس العنيدة اللي مش راضية تصدق
في نفس الليلة دي كان الألم أكتر لكن نومتها نومتها دي هي النومة الأخيرة اهتمت بيها وفضلت كتير أتأمل وشها الجميل وفضلت قاعد جنبها طول الليل قلبي كان مكسور متمرر لكن من بره من بره كنت متماسك مفيش ولا دمعة نزلت من عيني زي ما الله أمرني ولما الشمس طلعت جبت منديل جبت منديل دفن وحطيته على وشها ولفيت جسمها في قماش كتان أبيض كل اللي كان جوايا وقتها مشاعر الإحساس بالجميل والحب للإنسانة العظيمة اللي ربنا فرحني بيها طول حياتي اللي فاتت طول حياتي اللي فاتت
مبارك أنت أيها الرب إلهنا مبارك أنت أيها الرب إلهنا
ملك الكون ملك الكون
الذي قدسنا بوصاياه الذي قدسنا بوصاياه الذي رحمنا وتراءف علينا حزقيال معلش الوقت مش مناسب لكن الناس هايجة ايه الكلام اللي انت قلته ده عرفت ازاي ان اورشليم ما بقتش موجودة وان كل قرايبنا ماتوا زي ما مراتي ماتت أورشليم كمان ماتت الله قال يا يائيل أمرنا أمرنا إننا لا نبكي ولا نحزن الله قال لي كلامه بوضوح كلم بني إسرائيل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا منجس مقدسي فخر عزكم شهوة عيونكم ولذة نفوسكم ولادكم وبناتكم اللي خلفتوهم السيف هياكلهم لازم تعملوا زي ما أنا عملت مفيش صراخ ولا عياط وساعتها هنعرف هيأمرنا بإيه الكلام ده صعب وتنفيذه اصعب اللي أنا عملته ده لازم انتوا كمان تعملوه أنا بكلمك دلوقتي ومراتي ميتة لكن لازم أنفذ أوامر الله أنا لا هبكي ولا هنوح عليها أنا هعبد الله هعبد الله وهطيعه
وبعد ما سمعنا حكاية حزقيال جه الوقت اللي محتاجين فيه نتجاوب مع كلمة ربنا حزقيال كان نبي لشعب بني إسرائيل في الوقت اللي كانوا كأمة بيتعرضوا لأزمة كبيرة والله كان بيستخدم حزقيال دايما إنه يبعت إنذارات للشعب لعلهم يسمعوا ويرجعوا عن عصيانهم وعنادهم عشان ما تحصل لهمش مصايب أكبر الله دايما بمحبته كأب للبشر بيبعت تحذيراته وإنذاراته لينا كأفراد أو عائلات أو حتى شعوب عشان حمايتنا وأماننا وبيعمل كده من خلال الظروف والأحداث وساعات بيوصل لنا صوته من خلال ناس زي حسقيان يا ترى انت حاسس انك بتعدي في أزمة والظروف معاكساك أو حاسس ان الأحوال ما تسرش سواء في حياتك أو عيلتك أو يمكن في بلدك ممكن جدا يكون ربنا عايز يوصل ليك تحذير لو انت شاعر ان الكلام ده ليك وبتسأل طيب اعمل ايه الحاجة اللي ممكن تعملها انك بخضوع واتضاع تسمع صوت الله وبقلب تايب ومنكسر تتوب اليه وتحط حياتك بين ايديه وتمشي في مخافته وطاعته وساعتها اكيد النجاه والخلاص هيكونوا من نصيبك الله بيحبك وقلبه من ناحيتك مليان بالخير تعال عنده اتجاوب مع محبته افتح قلبك لنعمته واسمح ليه يتولى امور حياتك عشان هو مش ممكن هيتولاها غصب عنك اسمع وانا بدعي ربنا الدعاء دوا ولما اخلص دعاية هقوله مرة تانية عشان تكرره ورايا لو تحب يا رب أنا بعترف بعترف بعصياني وبعدي عنك وبعترف إني أستحق أتحمل نتيجة ذنوبي لكني كمان عارف إن باب رحمتك واسع وعايز تقدم لي عفوك بدل عقابك اقبل توبتي يا رب واقبل رجوعي إليك وحط رجلي على طريق الطاعة والاستقامة زيح عني المشاكل والضيقات ونجيني من كل شر يا رب علمني إزاي أسمع صوتك وميزه لما تشجعني ولما بترشدني وكمان لما بتنذرني وتحذرني آمين هقول الدعاء ويا ريتك تكرره معايا يا رب أنا بعترف بعصياني وبعدي عنك وبعترف إني أستحق أتحمل نتيجة ذنوبي لكني كمان عارف إن باب رحمتك واسع وعايز تقدم لي عفوك بدل عقابك اقبل توبتي ورجوعي إليك يا رب وحط رجلي على طريق الطاعة والاستقامة زيح عني المشاكل والضيقات ونجيني من كل شر يا رب علمني ازاي اسمع صوتك واميزه لما تشجعني ولما بترشدني وكمان لما بتنذرني وتحذرني امين